الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة مودة الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامجكم الملتقى الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا فيه لقاء طيبا مباركا فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه لا يزال الحديث عن هذه الإذاعة المربية التي أقولها من قلبي يقولها كل هذا الجيل الذي كان يستمع إليها ولا يزال في الصباح والمساء الليل والنهار في على مدار 24 ساعة إذاعتنا المباركة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عايز أقلد المذيعين بس ما شاء الله ما بس شاء أروح الله فين فيهم بقى يعني جميل جميل والله يا شيخ مصطفى.
ويشرفني أن أكون بين يدي آه، هذا الإعلامي الرائد آه، الكبير أستاذنا وأحد أعلام إذاعة القرآن الكريم في جيلها الذهبي وهي مش جيلها زه- ده, ده هي كلها حتة ذهب يعني آه، ذهب خالص يعني نعم.
ربنا يبارك فيها بفضل الله.
أستاذنا الأستاذ رجب خليل مرحبا يا أستاذنا اهلا مرحبا بك يا شيخ مصطفى الله يبارك.
وبمشاهديك الكرام لو قعدنا احنا عايزين سلسلة حلقات طويلة وإن شاء الله يكون هذا هو لقاؤنا ال- ال- الثاني مع حضرتك نسال الله ان تكون لله ان شاء الله آمين يا رب العالمين محطة جديدة في محطاتك مع إذاعة القرآن الكريم بعد أن آه، تجاوزت الاختبار وبدل أن تختبرك ال- اللجنة نعم هجمت على- عليها فاستلبت قلبها نعم بدون واسطة وبدون حاجة لكن تقدير الله سبحانه وتعالى نعم.
كان يهيئ لك من أمرك رشدا نعم. الحمد لله.
بهذه الخطوات نعم.
آه، ال- الحقيقة بعد هذا النجاح واعتمادك كمذيع روح يا ابني انت خلاص بقيت مذيع تمام خلاص اللجنة كلها أجمعت تمام.
وصفقت واغتبطت وفرحت آه، بك بفضل الله أين كانت البداية إلى أين اتجهت نعم انا عينت في 21 9 يعني بعد الاختبار بشهرين 60 يوم بالضبط مم.
ولكن آه، ذهبت وكل امل اني اكون في اذاعه القران الكريم فلقيته في اذاعه الشعب
مم. توزيع جت كده على الشعب هي الشعب.
جت كده اه مم.
آه، أرددتها إلى الله عز وجل هذا قدر الله وده اللي ربنا كاتبه ولو كان مكتوب لك أن تذهب إلى القرآن مباشرة كنت رحت تمام طبعا كان نائب رئيس الشبكة المحلية ساعتها الأستاذ الشناوي اللي هو كان في اللجنة ايوه استاذ محمد شناوي الأستاذ محمد الشناوي واستلمت في إذاعة الشعب وعملت مع كوكبة طيبة جدا آه، أستاذ محمد طاهر السعيد كان رئيس الشبكة آه، رئيس المحطة ساعتها مم.
أستاذة فتحية الإناوي رحمة الله عليها أسامة سيد آه، جمال عبد اللطيف كان تعيين في نفس اليوم آه، ذهب إلى لندن إذاعة لندن بي بي سي وما مم.
زال حتى الآن آه، عملت معهم من 84 لآخر يوم في سنة 88 ولكن إذاعة الحقيقة الشعب نعم كل ده في اذاعه في الشعب إذاعة الشعب أربع مم.
سنين مم.
لكن كانت كل أعمالي هناك وبرامجي وكل حاجة أخدها من وجهة نظر ديني مم.
حتى أنهم أطلقوا عليه الشيخ رجب سبحان- هناك وقالوا ليه- انت, ليه يا انت أستاذنا؟
مكانك مش انت يعني انت عايز اذاعه القران ما انتش هنا طيب مش مش التخطيط الديني آه، آه، آه، ودي اداره يعني آه، مهمه جدا مش هي اللي آه، بتقدم لك الماده ازاي انت بتوجهها يعني انت بتقول كنت بوجه ال ال ال الكلام في اتجاه ديني يعني كل هل في استخدام بعض الالفاظ مثلا آه، لا تسميه كل, بتولد- كل موضوع مم.
آه، هم بيناقشوه كان عندنا برنامج هناك اسمه صباح الخير يا بلدي ايوه اي موضوع موضوع قومي موضوع اجتماعي موضوع انا اخده من وجهه نظر اسلاميه واجيب لقطات وتسجيلات من بره برضه ما شاء الله مع مشايخ وكده.
باعتبار الإسلام هو الحياة يعني, يعني أي نعم، في, في نعم.
كل مكان اه اه مم.
لدرجه ان هم يعني برضه كانت آه، ادوني الفرصه مم.
يعني ان انا اجيد وأكيد هذا آه، يعني مع- مع مع التقارير اللي بتتكتب بالضبط لاقى بالضبط.
قبول عند الناس اه يعني, يعني انا لا البطانة البطانة النفسية الدينية الإسلامية موجودة في في قلوب الناس ف...
نعم ما هو لا.
التجو- التوجه من البداية بقى بفضل الله آه، آه.
هو يعني كان له أثره أي نعم نعم أربع سنين وأنت آه، خلاص استقر بك المقام في لا، إذاعة كنت بحاول.
الشعب ولا كان في كنت محاولات؟
بحاول لكن أستاذ عادل القاضي مم.
آه، ربنا يبارك في عمره إن كان موجود أو يرحمه إن كان قد فرق الدنيا آمين.
كان هو رئيس إذاعة القرآن حاولت معاه أكتر من مرة إلا إنه هو آه، ما كانش يحب إن مذيع يجي له من محطة تانية هو عايز مذيع ولاده بقى، القرآن ولاد الكريم القرآن- اللي ولاد- اللجنة تبعته له آه.
هو ده بس بتاع إذاعة القرآن مم.
تمام ولذلك آه، الأستاذ عادل لما طلع معاش وجا الشناوي الشناوي فتحها آه آه.
جيت أنا من الشعب وجاء آه، هو كان في اللجنة اللي اختبرتك أي نعم أستاذ محمد لا- شناوي.
لا هو هو لا يذكر بقى أو آه، آه.
الله يعني مم.
المهم ان هو كان من النوع اللي يعني بيفتح سلس، المجال يعني سلس، لل...
سلس.
للمواهب الأخرى ولذلك كتير من مذيعين القران مشهورين حاليا واللي طلعوا على المعاش واللي ما زالوا شغالين كتير منهم جدا جه من من اذاعات تانية يعني رضا خفاجي جه من الشباب والرياضه أيوه رأفت عواد جه من الموجهات عادل عبد القادر من الموجهات برضه رضا عبد السلام ومحمد فؤاد ومحمد عويضه اللي مسك رئيس الشبكه بعد كده سبحان كانوا الله.
جايين من اذاعه طنطا إيه، سبحان الله طيب هل ده يفرق من ميكروفون لميكروفون إذاعة لإذاعة يعني المادة بتقدم لكن الملكات هي إيه؟ أنت قاعد ورا م- م- ميكروفون الإذاعة في الشعب في صوت العرب في القرآن الكريم هي تفرق في ميول المادة بقى ولا إيه؟
تفرق اللي عايز يشتغل مذيع موظف مم.
واللي عايز يشتغل مذيع داعية مم.
تمام هو ده اللي تفرق في هنا يعني هي خلاص أطلقت من بدر الشيخ رجب من وأنت في الشعب فعلا فأنت فعلا رايح حتى للقرآن انهم الكريم.
كانوا بيدوني احيانا برامج مدتها ساعة كاملة على الهوا مم.
تمام لوحدي ساعة كاملة ايوه على أيوة.
الهوا على مم.
الهوا من 10 ل 11 صباح الخير يا والدي ده فوجئت ان فتحيه القناوي رحمه الله عليها كانت هي الرئيسه مدير عام التنفيذ أيوه دخلت وقعدت وقالت لي اقعد قدم البرنامج ازاي يا استاذه ما ينفعش لايف على الهوا مباشرة ايوه ايوه يعني لقطات واربط واتلقى اتصالات وكده يعني ده ده ده ثقة كبيرة طبعا آه، بس في محلها يعني انا كنت خايفه قلت لها طب بقول حضرتك لو سمحتي قالت ايه قلت لها لف هناك عند ال- المهندس مم.
علشان اعرف اتكلم قالت لي لا افرض ان انت في اذاعه خارجيه وقدامك ناس وقدامك رئيس الجمهوريه الله ده بتحطك في اختبار هتقول آخر.
ولا مش هتقول هتقول آه، بقى انا خايف لا اتفضل قول بس والحمد كل ده قوى ملكاتك يا استاذنا صح أي نعم، أي يعني نعم.
سبحان الله ربنا كأن يحط الله امامك فعلا ال- ال- ال- اراد الله عز وجل لي الاربع سنين دي مم.
عشان اتعلم اذاعه كويس يا سلام قبل ما اروح ال- القران الكريم ما شاء الله مم.
بعد كده فوجئت وقعدت وقدمت قدامها س- قدمت الساعة.
الساعه كامله فيش لجلجه ولا لا لا لا الحمد لله رب ما شاء العالمين. ثقه بقى مم. الله أكبر.
يعني هي اعطتني الثقه يعني مم.
ف و- و- وزمان في ال- في في هذا الجيل المبارك الجيل الذهبي نعم ال- الغلطه في كانت كبيره يعني احنا كنا فا- نفتكر كده ان ال- مذيع التلفزيون النشره نقول كده لو غلط مش عارف كنا بنقول كده ك- ك- كمتفرجين الغلطه تتخصم عليه بمبلغ كذا ما أيوة.
اعرفش ايه في ثقافتنا يعني لا هو يعني كانت ال- المساله ما فيش بقى تلفزيون الواقع ولا اذاعه الواقع واتكلم لا هي م...
بالعامية بالعامية اللي مش مطلق- بتتحسب يعني- كده ان الغلطه بك... لا, هو بس في- بي...
في- احنا ك اه بيتاخد عن فلان ده انه مثلا اه ي- يشيل الحاجات التقيله يعني مم.
تمام او يعني م- ينفع في كذا وما ينفعش في كذا طيب استاذنا إيه- إيه يعني قبل ما اسالك عن البرامج اللي حضرتك قدمتها وتواجدت فيها خلينا ن- يعني نسمع كده مقدمات آه، عن عن بعض البرامج عشان تفتكروا ال- الجمال واحنا لا ننسى اذاعه القرآن الكريم وخصوصا هذا الصوت الاذاعي المميز استاذنا استاذ رجب خليل نسمع كده ونرجع لكم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
قصة في حديث برنامج يعده ويقدمه رجب خليل
يعني ذكريات غاية في الروعة ولعل- وفي حياتنا لعله كلها كان تتر قصة في حديث نعم.
أشهر برامج من أشهر البرامج ولذلك والبرنامج اللي استمر فترة فترة, فترة طويلة جدا آه حتى ان آه، واعتقد كنت حضرتك بت- ب- بتعده مش كده ولا كان مو في بعض ال- بعض الحلقات انا بعض كنت الحلقات.
بعدها لكن انا يعني مات مني ثلاثة او اربعة من الضيوف على فكرة اللي طول فترة ال- ال- المرحوم دكتور حامد حماد ايوه دكتور آه، رزق داوود مم.
رحمة الله عليه رحمة الله عليه.
دكتور صفوت زيد رحمة آه، الله, عليه هذا ما كانوا أذكره.
معاك استمروا فترة طويلة طويلة جدا آه.
وبعضهم رحل إلى الله والبرنامج شغال وشغال آه.
سبحان الله بفضل الله.
عشان تبقى الصدقة الجارية لكل لك- واحد منهم اه لكن انا يعني قدمت اكتر من عشر برامج على مدى الحاجة وثلاثين سنة يعني
نعم كان اولها برنامج من حكم ابن عطاء الله كنت بقدمه انا والراحل آه، زميلنا رياض فهمي رحمة, رحمة الله, عليه آه.
وبعد كده ابتديت اقدم اول برنامج ليا بقى آه، لوحدي كنت انا اللي بكتبه جوهر الايمان اه ده بقى اللي كان استمر وده اللي آه، آه، اتحول لمقالات انا أنا شخصيا كنت حريص على قراء- قراءتها اقول بارك الله فرحان لان في- كان تحت في التايتل مجلة بتاعك التوحيد باسم جوهر الإسلام.
جوهر الاسلام أي نعم.
كان هو نفس الماده تقريبا نفس جوهر الايمان وجوهر الاسلام مقال مستمر اه لكن لسنوات مع طويله ملاحظة ان ال- ال- القارئ غير المستمع اه طبعا اه ب- ب- آه، بس ال- ال- ال- الم- المذيع هو الكاتب يعني نعم.
هو نفس المنبع الطيب اللي بيخرج هذه تمام.
آه، آه، آه، الدرر الحقيقة بقى ما ننتقل ل- ل- للقراء للأصوات الجميلة اللي انت آه، ي- يعني عشت معاهم ذكريات لا تنسى وقبل ما تكلمني عن ذكرياتك مع بعض ال- القراء خلينا نستمع إلى آه، يعني هذه المادة من تقديمك مع بعض القراء نسمع كده ونرجع تاني أستاذ رجب خليل وفي بيت الشيخ التقينا بالحاج عبد العزيز إسماعيل الشقيق الأصغر للشيخ مصطفى إسماعيل
اللي أعرفه عنه آه، يعني كان كويس والناس كلها بتحبه ما شفتش واحد أبدا كل الناس تحترمه حتى لو مشي في الطريق ورايح يتفسح كده ولا كده الناس اللي راكب حمار ينزل واللي ماشي يقف والناس كلها عايزة تحب على إيده ويسلموا عليه وكان يحب بلدنا ويحب ما ما يزعلش حد أبدا لا شك ان انت حتى الان بقى لما بتسمع الشيخ مصطفى اسماعيل آه، في اذاعه من الاذاعات سواء مصريه او غير مصريه او آه، قناه من القنوات التلفزيونيه يعني آه، بيكون شعورك ايه؟
شعوري شعوري يعني فاضل شوية و- وانهبل اه والله يعني احنا لما دخلنا هنا ال- البيت و- يعني ما شاء الله كأننا قابلنا الشيخ مصطفى لما شفناك آه، في الشكل وفي الصوت وفي ال- ال- ال- التعامل شكرا آه، في في حفلة معينة حضرتها مع الشيخ مصطفى وما تنساهاش كتير بتاع بلدنا دي وبلد اسمها دبر كنت أحب أقرأ قدام سورة النحل أموت في الحتة دي خدت بالك وسورة إيه النمل قال عفريت من الجن طبعا ال- ال- الشيخ مصطفى اسماعيل يعني لا تخطئه اذن نعم.
ويحلق بالمستمع الى افاق خاصه به هو يعني كان للرجل سماء خاصه ان صح هذا التعبير في في دوله التلاوه كما آه، سماها الصحفي الكبير الله يرحمه الراحل محمود السعدني نعم.
يعني آه، سفراء دوله ال- التلاوه نعم.
آه، علاقتك بال- بال- بالقراء وتقديمهم قراء القرآن الكريم وأكثرهم تأثيرا في وجدان أستاذ رجب خليل انا بس اود أوق... آه، اعلق على ال- آه، الجزء اللي اذيع من شوية مع آه.
آه، برنامج من اعلام القراء من أعلام القراء طب هل تسمح لي الحلقة دي كانت عن ع- الشيخ ع- مصطفى اسماعيل عشان ده كلام في غاية في الأهمية نعم.
وتعلق بوجدان الناس جدا وتاريخهم في الاستماع لهذا البرنامج تمام.
هاخد الكلام بعد فاصل سريع ونرجع لحضرتك فاصل سريع ونرجع لأستاذ رجب خليل والشيخ مصطفى إسماعيل وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى رجعنا لحضراتكم مع هذه الذكريات العطرة الجميلة آه، والإعلامي الكبير آه، كبير مذيعي آه، إذاعة القرآن الكريم أستاذ رجب خليل أهلا بك يا أستاذنا اهلا نورنا.
ومرحبا بك وبمشاهديك الله يبارك شيخ فيك.
مصطفى ربنا يبارك فيك لما بنقول في نور القرآن الكريم وده كان أحد برامج ال- المحطة.
الم- المحطة نعم.
فأنا بعتبر أن مذيعينها أحد أنوار القرآن الكريم اللي هم رافعين راية هذا الكتاب نسأل العزيز الله أن يقدموه يجعلنا عند حسن والعلم الظن ربنا يبارك فيك ذكرياتك بقى على الشيخ آه، يعني مصطفى اسماعيل والشيخ آه، عبد العزيز علي فرج ويعني اعلام ال- آه، القراء نعم هو هو طلب مني في وقت من الاوقات اني آه، اعمل برنامج من اعلام القراء عن الكبار مم.
فعملت عن الشيخ رفعت انا وزميل احمد عبد الظاهر باشراف الدكتوره هاجر سعد الدين مم. ربنا يبارك فيه آه، وعملت عن الحصري وعن عبد الباسط والشيخ مصطفى اسماعيل والمنشاوي والشيخ هل كانوا كلهم حسان.
في الوقت ده رحلوا الى الى الله هو ولا كان الشيخ في منهم مصطفى رحل 78 آه، من- قبل من نماذج بدء- ال- آه.
الاذاعه تمام وعبد الباسط كان رحل والحصري وما هو لازم يعني- المنشاوي قبلهم كلهم اه اه مم.
تمام وعملت على الشيخ النقشبندي على فكره كمان والله من اعلام المبتهلين بقى مبتهلين طبعا تمام اه فذكرياتي مع ال- الحلقه من اعلام القراء بتاعه الشيخ مصطفى ان انا رحت بيته في ميت غزال اه مركز طنطا وقابلت ابنه الصغير كان اصغر ابنائه وهو اللي لسه موجود مم.
واخوه الحاج عبد العزيز الله يرحمه لانه مات بعدها يعني رحمه الله عليه تمام اه وكنت يعني سعيد جدا ان انا قاعد في بيت مصطفى اسماعيل طبعا الشيخ مصطفى تمام ملك من- ان انا من ملوك- بحب من اسمعه ملوك من القراء اه من طبعاً.
اصله مم.
واحب اسمع يعني آه، قعدت بقى اتكلم وقاعد مع اخوه أيوة.
اخوه كان صوره طبق الاصل من الشيخ مصطفى والصوت هو هو كما استمعنا اليه منذ قليل يعني ما شاء الله تمام مم.
قعدنا يوم كامل وكان بصحبتي يومها الشيخ آه، رحمة الله عليه الشيخ فرج الله الشاذلي رحمه الله عليه تمام آه.
طبعاً.
و- وقال ما قال في حق الشيخ مصطفى اسماعيل مم.
من ناحية الفنيات والقراءة والأمور اللي هي الحاجات نعم، المقامات خاصة- والحاجات أيوة، الفنيه اه أيوة، الصوتيه أيوة، نعم مم، مم.
فكان آه، برنامج من أعلام القراء من آه، أحد البرامج اللي أنا يعني و- وعملت فيه عن ال- الكبار فقط ال- النج- نجوم التلاوه يعني زي نجوم ما بيقولوا.
التلاوة المشهورين جدا مم.
أو- و- ولا تزال إذاعة القرآن الكريم الحقيقة بتقدم لنا أصوات آه، منتقاة و- و- وبعد شوية بنلاقيهم من فعلا يعني اتجهوا ابتدت ل- الاذن ل- تاخد آه، عليهم ايوه آه.
و- ويكونوا في وجدان المستمع دايماً.
بالظبط ولذلك آه، اعتماد الق- آه، قارئ القرآن في الإذاعة القرآن الكريم أكيد بيمر ب ب- يعني آه، باختبارات طبعا دقيقة لجنه جدا اختبار القراء لازم لأنه الحفظ- بياخد من سمعة ال- الحفظ الإذاعة والاداء والمقامات وال- يعني لجنه مم.
ده بيقدموا لل- لل- للامه كلها يعني نعم استاذ رجب من آه، المواقف كنت حضرتك قبل التسجيل بتكلمني فيها المواقف ال- آه، آه، المثيره لوجدانك لان كنت ساعتها يومها سهران في ال- آه، في الاذاعه 8 الصبح مم.
وكلفت اعتقد آه، قلت لي ال- كانت صلاه الكسوف كان صلاه مم.
الكسوف الاستاذه مم.
آه، هاجر سعد الدين الدكتورة كانت- هاجر، آه.
الدكتوره هاجر ربنا يبارك آمين.
فيها وايضا الدكتوره هاجر لها في القلب يعني الحقيقه اثر وبصمه كبيره الحقيقه لا زلنا نسمعها وكان لها تاريخ مع سيدنا ال- ال- الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه افضل وآه.
رئيس اذاعه قران دكتوره هاجر يا سلام يا سلام لأنها انتقلت بالمحطة نقلة نوعية ممتازة جدا مم.
نقلة آه، من حيث البرامج الأداء ال- آه، الانطلاقة على العالم العربي والإسلامي مم.
يعني سافرنا أيام دكتورة هاجر للسعودية المدينة المنورة ومكة غطيته من هناك مم.
إذاعات خارجية حية مم.
تمام في مناسبات مختلفة نعم وإلى سوريا وإلى المغرب وإلى تونس وإلى آه، يعني انطلقت إلى- الأردن.
إلى كانت ال- انطلاقة البلاد عربية العربية و- واسعة جدا مم.
وكان كل واحد في آه، آه، أيامي ما كانت آه، رئيس للشبكة ياخد حقه وكل واحد يشرح وجهة نظره ويقدم الفكرة البرنامج اللي هو عايزها وتقابل بكل سرحاب وتناقش وكانت اجتماعات هابينة تطول لساعات وساعات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء والبرامج في المحطة احنا بنحس واحنا كلمة حق بنسمعها- أقولها للتاريخ آه، صحيح واحنا الم- ال- ال- ال- المستمع ذكي ويشعر بصدق ما ي- يقدم له عبر الأذن لأنه من الأذن إلى القلب مباشرة يعني آه، قبولا أو رفضا تمام.
لكن هذا القبول اللي الدكتورة هاجر بنشعر فيها مش إعلامية إذاعية فقط إنما آه، في أمومة نعم.
وفيها آه، مودة بمناسبة قناة مودة يعني نعم فيها يعني ايه ط- يعني إيه إيه تماس مع وجدان الاسره آه، المصريه على على يعني آه، آه، اختصار الماده وده طبعا فن التقديم التي تقدمها من خلاف لقاء لقاء لقائها مع الدكتور صفا عبد الرؤوف او قبل كده الشيخ نعم.
عطيه الصقر او الماده اللي ايه أي آه، ب- بتقدمها ربنا يبارك فيها آمين.
آه، لكن حضرتك بتكلمنا على الجزء ال- ال- الاداري والمهني نعم.
في شخصيه نعم.
الدكتوره هاجر سعد أي الدين أي نعم ربنا يبارك في عمرها يا رب العالمين آمين.
آه، آه، آه، ذكرت لي قبل ما صلاة ننتقل الكسوف.
لصلاة الكسوف نعم انت قلت لي الاذاعه كانت سنة- الخارجيه سنة آه، 99 كان أول كسوف للشمس هنا في مصر انا قبل دي اخد آه، يعني لقطه س- سريعه آه، من ال- الاعلام الكبير الاستاذ رجب خليل لما آه، يعني جاله آه، تكليف بتغطيه آه، صلاه ال- آه، التراويح آه، مش عارف التراويح ولا ايه ده من كان في- المدينه المنوره كان التهجد ومن الروضه الشريفه من تهجد.
الجنه اه مش كانت نعم، تهجد صح؟
نعم احكي لي عن اللحظة دي وأول ما رحت و... وإحساسك ومشاعرك وقتها ما حضرتك قلتها قبل انا ما اقولها اذاعه آه.
احنا هنا بنذيع من عمرو بن العاص من اي مسجد في مصر ما- المعتاد مم.
نعم لكن ان تذيع من الجنه الله.
بنص حديث النبي صلى الله طبعا.
عليه وسلم آه، روضة روضه من- من رياض الجنه يا سلام.
ولا تفنى ولا تبيد وتنتقل وتنتقل في الاخره هكذا الى الجنه الله فأنا كنت قاعد في- قلت ده ساعتها في التقديم أيوة.
اللقطة دي اللمحة آه، دي آه، كنت بذيع من الجنه الله أكبر تمام تصور ان انت قاعد في
الجنة.
الروضه الله أكبر قدامك منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يسارك حجراته الشريفة القبر الله.
الشريف الله أكبر يعني هتقول ايه ما مم.
انتش محتاج حاجة تمسكها عشان تقول منها ده هنا خلاص تسكب العبرات و يعني نعم.
أنا نفسي متخيل الوضع يعني لا أنا يستطيع قمة العمل الإذاعي الذي أعتز به مم.
وأورثه لأولادي هذه التسجيلات التي- التي أزعتها من المدينة من أرض الروضة من داخل مسجد من الجنة يعني زي ما أي، حضرتك من الجنة.
وهو حقيقة يعني نعم نعم يعني نعم.
إذاعة القرآن الكريم انتقلت إلى الجنة و أيوة.
و و وبثت لنا من الروضة ال- الشريفة آه.
ومن رحاب آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى.
ومسجده آه، آه، النبوي ال- الشريف نعم آه، محطات لا تنسى ولن تنسى نعم و- واعتقد ان احنا معنا تسجيل آه.
لل- لل- لشيء من- ف- ف- مما إحنا قلته في عايزين- الروضه اه آه، عايزين برضو ن- ن- نسمع هذا التسجيل لان سيجدد فينا ال- الايمان مش مجرد ذكريات لكن آه، اذاعه القران الكريم من الجنه نعم.
تتقال كده نشوف هذا التسجيل ونرجع تاني للسرية
نحن الآن إخوة الإسلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتحديد نتحدث إليكم من الروضة الشريفة جئنا إلى رحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا المكان الذي ربى ملائكة البشر وملوك الدار الآخرة في هذا المسجد النبوي الشريف أذن الرحمن تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤم بالقرآن خيرة من آمن به من المسلمين يتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل رحاب المدينة المنورة تهب علينا منها نسائم الإيمان ونشتم فيها عبق التاريخ التاريخ الحافل بالبطولة والتضحية يا سلام لما يبقى المذيع يعني يشرف بهذا بول.
طيب من الجنة أو من الروضة الشريفة نعود إلى عمرو بن إلى العاص.
عمرو بن العاص نعم.
أول جامع في أفريقيا على من بناه آه، الرضوان رضي الله تعالى عن سيدنا عمرو وسيدنا عمر كان نعم.
في خلافته وعن آه، الصحابة أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على صلى من الله عليه علمهم ورباهم صلوات الله صلى الله وسلامه عليه صلاة نعم.
ال- الكسوف وكانت دي حاجة جديدة على مصر يعني يعني نقل صلاة الكسوف آه، صلاة الكسوف جهرية نعم وكانت في صلاة الظهر تمام وكانت تمام.
في في الصيف مش كده آه، في في- أعتقد يعني كان أي.
وقتها آه، م- مش فاكر لا بالظبط كان صيف لان لكن- انا متذكر انا كنت لابس ايه يومها آه، والله كنت صيف.
لابس ايوه اه كنت لابس بدله صيفي وانا في التسعينيات تقريبا او حاجه زي كده يعني اه آه، كانت 99 اه والحقيقة الاختيار الدكتورة هاجر لي ساعتها كان مفاجأة
ازاي كلفتك يعني بال اتكلفتني مم.
تمام وكنت أنا يعني كان عندي شفتين وبيت آه، و- آه، تمام وكان في طبعا ناس كبار موجودين دكتور فوزي رحمة الله عليه فوزي وغيره خليل.
وغيره يعني مم.
أيوه مم.
ففوجئت ان هي فقعدت وطبعا ما فيش ماده انا لسه ب- حاجه زي كده لازم ت- تجهز نفسك كويس سربت جدا طبعا اه ايوه اصل صلاه جمعه او صلاه فجر قول من خلاص، دماغك انتوا الكلام واخدين عليها محفوظ ومو... انما حاجه حدث استثنائيه حدث حتى طلبت قلت لها م- ممكن اخونا زميلنا ابو بكر عبد المعطي طب ليه؟ قلت لها يا دكتوره ده حدث مم.
مش هيجي تاني ما هي صلاه جمعه ولا صلاه فجر طبعا وبتاع.
عايز تغطيه متكامله ايوه مم.
ايوه انت وانت المهم ان طلع ابو بكر راح معايا و- وقابل بلاء حسنا يعني ما شاء الحمد الله ما لله شاء الله شوف روح روح المذيعين مع آه.
بعض مفيش مفيش التنافس اللي هو انا انا استشعرت لكن- ما شاء الله.
استشعرت ال ال ال يعني اهميه الموضوع مم.
كلام غير اي كلام انت بتقوله كمذيع اذاعه قران ما اتكلمتش انت عن الكسوف قبل كده طبعا طبعا وانت بتغطي حدث وكل الناس سمعاك ورحت مسجد عمرو لقيته للباب عن بكره والساحات أبيه.
الخارجيه اه آه.
كل الناس آه، اذاعه صلاه الك... واحنا كنا اعلنا بقى من الساعه 8 الصبح مهدته لهذا بنقول ان في صلاه كسوف في مسجد عمرو بن العاص اسمح لي كده نطلع نشوف ال- صلاة الكسوف في هذا التوقيت تقديم الإعلام اتفضل.
الكبير الأستاذ رجب خليل ومعها والأستاذ جزء من بكر.
آه، الشيخ آه، محمد جبريل الصلاة.
آه آه طبعا كان هو إمام الصلاة وقتها يعني نشوف كده ونرجع لحضرتك أيها الإخوة المؤمنون ونحن نعيش آية الكسوف في هذا اليوم الأغر هذه دعوة إلى أن نتقي الله عز وجل إلى أن نتفكر في آياته وفيما خلق في السماوات والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لنتفكر في هذه السماوات السبع الشداد التي رفعها الله بقوته وامسكها بقدرته ورحمته لنتفكر كيف احكم ربنا بناءها فما لها من فروج ولا فطور كيف زينها بالمصابيح التي عمتها بالجمال والنور كيف جعل فيها سراجا وقمرا منيرا ثم لنتفكر كيف ان هذه المصابيح والسراج والقمر تسير باذن ربها في فلكها لا تنقص عن سيرها ولا تزيد لا ترتفع عنه ولا تحيد فسبحان من سيرها بقدرته وضبط نظامها بحكمته وهو القوي العزيز ايها الاخوه المؤمنون الى صلاه الكسوف يرحمكم الله
ذكريات عظيمة وجميلة لا تنسى وأحداث ير- بفضل ي- الله يدبرها رب العزة والجلال الحمد لله آه، سبحانه وتعالى ما بتبص وراك كده وربنا يبارك في عمرك يا أستاذنا بتشعر أكرمكم بالفخر نعم.
أمام أولادك وأمام جمهورك وأمام نفسك ويعني تجدد الشكر الحمد لله لله.
عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى هيأك ل- لهذه ال- الرحلة ال- المباركة ولا يزال العطاء الحمد لله آه، رب مستمر العالمين. بفضل كتابة الله.
ودعوة وخطب جمعة و- وما إلى ذلك نعم.
آه، عايز أسأل سؤال أخير و- وباختصار لأن الكلام فيه يطول أو ربما يكون لنا حلقات أخرى في هذا نعم.
م- ما سر نجاح إذاعة القرآن الكريم من وجهة نظر وأنت من قلبها ومن آه، آه، أعلامها وأعمدتها حبيبي اود ان اقول ان اذاعه القران الكريم بالنسبه للمستمع كالامام في الصلاه الله يصلي وراءها كل الناس على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم هي الأصل حتى لو سألتني الآن اللحية لحية إيه دي تبع إيه تبع إذاعة القرآن الكريم يا إحنا إحنا اللي بنعلم الناس آه.
إحنا اللي بنقول للناس إيه السنة وإيه اللي مش السنة فأولى بنا إن إحنا قال الله وقال رسول الله وقال أي نعم.
صحيح وكما قلت في الحلقة الماضية آه، إذاعة القرآن الكريم آه، رفعتنا من الأرض إلى السماء إذاعة القرآن الكريم من فضل الله عز وجل على شعب مصر أجل صحيح.
نعمة اه والله أنعم الله عز وجل بها مم.
على شعب مصر إذاعة القرآن الكريم ولعلنا حينما نأتي للحديث عن لقائي بشعوب عربية من خلال إذاعات خارجية دولية آه، يعني آه، آه، تعرف حضرتك مدى ارتباط الناس حتى في الدول التانية بإذاعة القرآن الكريم مش شعب مصر صحيح إذاعة القرآن الكريم قريبة من المستمع مم.
المستمع بيسمعها وهو قاعد في بيته هتقول لي في قنوات وبتاع بيسمعها وهو نايم في سريره على المخدة وهو واقف في محله وهو راكب عربيته مفيش قنوات صحيح لكنه هو أنا لن أنسى أحد المستمعين قال لي كلمة أبكتني مم.
ظللت طوال ليلي أبكي بعت لي رسالة كده في سطر قال لي يا أستاذ أنتوا اللي ربتونا مش آبائنا وأمهاتنا الله إذاعة القرآن الكريم وما تقدم آه أنتوا اللي ربتونا ربتونا.
مش آبائنا وأمهاتنا احنا اتعلمنا على إيديكم عرفنا ربنا من خلالكم هو هذا قدر إذاعة القرآن الكريم في وجدان وفي نفوس أبناء مصر الحقيقة آه، باختصار يعني لو هزيد سطر على على ما تفضلت بيه حضرتك لما بنقعد كنا مع بعض الشباب بعض الناس رجال نساء آه، ي- ندعوهم إلى الله ي- بي- ي- بيقدم السي في بتاعه عايز يقول أنا مش وحش فهو والله أنا ما بب- أنا مشغل إذاعة القرآن الكريم في البيت على طول تمام.
يعني جزء من آه، سيرته الطيبة دليل اللي يقول لك صح، إذاعة نعم.
القرآن فأصبحت جزء من السيرة الطيبة والعمل تمام.
الصالح في حياة كل إنسان بفضل الله أستاذ رجب عليك.
خليل آه، آه، المدير السابق لإذاعة القرآن الكريم وأحد كبار آه، مذيعيها أنا مش عارف أشكرك إزاي بارك لكن الله فيك.
سؤال دعائي لك الشكر والسادة لكم أنتم.
المشاهدين آه، ب- بالبركة في العمر وأن يجعل ما قدمته يعني في ميزان حسناتك ووالديك وأولادك وجمهورك العريض اللي استمع استمع إليك طوال عبر هذه الرحلة المباركة لا يزال يحبك ويدعو لك ولكل السادة مذيعي القرآن الكريم والمديرين وكل من قام على هذا و- وصاحب الفكرة أسأل الله سبحانه نعم.
وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان آمين.
حسناتكم الوعد متجدد ان حضرتك ان شاء الله تشرفنا في لقاءات اخرى لان الذكريات كثيره واحنا مش هتكفينا حلقه او حلقتين خادم لكم إن شاء الله بارك الله فيك أعزكم الله.
بشكر استاذنا الكبير ضيفي الاعلامي الكبير واستاذي استاذ رجب آه، خليل آه، المذيع وانا هسيب له الختام بعد ما بشكر حضراتكم في آه، آه، يعني تقديمه لبرنامج من برامجه ونطلع على كده السلام عليكم ورحمه الله اتفضل يا استاذ
أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد أفسح لي أخي الكريم المجال لأختم هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ مصطفى الأزهري ولكل العاملين في قناة مودة هذا الصرح الإسلامي الذي أسأل الله تبارك وتعالى له أن يسمو ويرتفع ويؤدي رسالته على أتم وجه شاكرا لكل من ساهم معنا وحضر وساعد في إنجاح هذه الحلقة شاكرا للجميع سائلا ربي أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى